السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل نستكمل آه، سلسلة الإشكاليات احنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول والثاني عن أنماط التدين المعاصر آه، يعني آه، كل ما الواحد بيراجع نفسه بيكتشف إن في نقاط آه، لم يتم تغطيتها بصورة جيدة لكن خلاص يعني ده اللي نقدر في الوضع الحالي إذا استجد أشياء ممكن نفرد مجلس آخر إن شاء الله في القصة دي لأن دايما بتيجي تطرح إشكال معين إيه، ما بتستطيعش إنك تلم بيه من جميع الجوانب فحد بيجيب لك يقول لك بس أنت قصدك كذا ويصعب إن إنسان حتى في, ال- في أي سياق لغوي طبيعي يصعب إن إنسان يضع كل الاحترازات وكل الاشتراطات في الكلام عشان كلامه ما يتفهمش غلط طبيعي إن الإنسان الكلام بيفهم ضمن سياق عام وده اكدت عليه قبل كده ان يعني ايه الكلام بيفهم دون وثيق عام يعني بتشوف مثلا انا مثلا كمتكلم عايز الكلام بتاعي يتفهم في صوره صحيحه يتفهم ضمن السياق العام ان مثلا المتكلم بيتكلم حوالين إيه، سبع ثمان مواضيع مثلا قضيه القران قضيه العمل للدين قضيه الصراع بين الحق والباطل قضيه اهميه التجمع والبعد عن الفرقه وخطوره تحريش الشيطان بين المسلمين أهمية اختيار الثغور والتخصص فيها يعني تجد أن في موضوع يعني مجموعة من المواضيع أنا بأدندن حولها ومن خلال كتاب الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع بينطلق ومن خلال نصوص القرآن والسنة ففي مواضيع معينة ده الغرض الأساسي منه فأحيانا لما بيشكل عليك فهم نقطة أو مخالف في نقطة مفيش مشكلة خلينا نرجع للكليات الأساسية ونتمسك بيها طيب مجلس النهاردة إن شاء الله برضه هو آه، ضمن هذه الإشكاليات لكن هو حقيقة بيخاطب آه، طائفة معينة ومهم جدا إن الواحد قدر المستطاع يحاول يحدد في بداية الدرس أو بداية المجلس الكلام ده بيخاطب مين بحيث إن اللي, اللي مش بيمر بهذه الحالة هو في غ- في غنى عن الاستماع آه، للدرس ده يمكن يستمع مجالس أخرى أو دروس أخرى المجلس ده بيخاطب آه، يعني قبل ما اقول لكم هو اسمه ايه او ال- كنت قرات مقاله اثرت فيا جدا اسمها آه، كمون الثلاثين حتى اسمها تحس ان هو اسمها حاجه بتباع في عطاره كده ك- كمون الايه الثلاثين اه ال- ال- ايه فكره كمون الثلاثين بيتكلم ان الانسان بنسبه كبيره لما بيوصل لسن الثلاثين حتى سواء دينيا او دنيويا بيمر بحاله من الكمون بيكون حاله الحماس ال- آه، يعني بدايه العشرينات وطوال فتره العشرينات انطلق فيها وان في خلال فتره الثلاثينات بتكثر عليه القيود بتبدا يتبنى في حياته قيود انه اتجوز وخلف واشتغل بقى عنده مواعيد ثابته في حياته فاتبنى في حياته اشبه بممكن نسميها عواميد اسمنت ما عادش سهل ان هو يغير اماكنها ما عادش سهل انه يغير موعد معين بقى الميعاد ده او ال- الارتباط او القيود دي هو مرتبط بيها سواء دينيا او دنيويا مش قادر يحرك ده فبقت اختياراته بتقل يعني مع الزمن بقى في حاله من القيود هو ما عادش عنده القدره بتاعت زمان لما كان لسه طالب في الجامعه فاضي ممكن يروح يسافر يتعلم حاجه دينيا او دنيويا حتى يمكن احنا هنا بنتكلم في في المقام الديني لكن انا بكلمك على اشكاليه موجوده ان ان كتير من المواهب والانطلاقات بنسبه كبيره طبعا مش مش مش مطلقا بتتم في مرحله ايه الجامعه وقبل ما الانسان ينشغل الانشغالات الحياتيه الملزمه ان هو يتجوز ويخلف ويشتغل فبالتالي بيدخل في قيود ما عادش عنده مرحله الانطلاق يسافر يطلب علم يدي وقت معين يقعد شهر معين يحفظ كم من القران يطلب العلم ينزل يلف يشتغل في الدعوه يا الله بقت في قيود في حياته فالمقالة دي أثارت يعني أشجان في حياة الواحد وحياة بعض الإخوة إن لما بيقعد يتأمل في حياة نفسي وحياة بعض الناس إن فعلا بيجي في مرحلة عند بعض الناس إن هو في النص أنا بتكلم بقى عن الناس اللي التزمت فترة وقطعت شوط في الدين وجت في النص ال- ال- ال- المجموعة دي اللي أنا عايز أخاطبها كان في أكتر من درس اتكلم في النقطة دي يعني درس مثلا اسمه في منتصف الطريق درس برضه بعنوان قومة درس اشبه برضه شويه بس لل- اللي زهق وساب الطريق وهو بعد ما قطع شوط في منتصف الطريق اسمه ارجوك لا تنصرف ان مجموعه الدروس دي والدرس ده اللي بعنوان ان شاء الله اسمه القرار الثاني ال- الدروس دي بتخاطب الطائفه دي اللي قطع الشوط في الالتزام وجه في منتصف الطريق او جه بعد فتره آه، فقد الروح الجمره اللي كان ماسكها دي القابض على دينك القابض على الجمر انطفأت اشبه بان الفيشه اتشالت يعني واحد كان حماس آه، بيسال عن واقع الدين دايما متحمس داخل في نقاشات بيبحث عن كيف يرتقي وبعدين فجأة هذه الهموم انطفأت وطبعا مش فجأة ده بيحصل دايما بصورة تدريجية لكن ممكن انت تظن ان هو حصل فجأة لكن هو غالبا ال- الوقوع ده والنزول ده بيحصل بصورة تدريجية فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله الوهن الأول وما ضعفوا وما استكانوا احنا بقى بنتكلم عن اللي وصل لمرحلة الاستكانة ده ان خلاص ألقى السلاح استسلم حس ان مفيش هيبة ايه المواطن الاول تعالوا نشخص الاول الاشكاليه قبل ما نتكلم في العلاجات مين اللي ممكن يمر بحاله زي كده يعني او ايه الاسباب اللي ممكن تخلي حد يقف في منتصف الطريق بعد ما كان بيحارب وعنده حاله من الحماس وعايز ينصر الدين القى السلاح حس انه وصل لمرحله ان هو بيقول مفيش فايده ملوش لازمه يعني التعب ده والوجع الدماغ ده ملوش لازمه اللي هو وصل لحاله من العجز من حديث البخاري أنس بن مالك بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إن شاء الله نرجع لمسألة العجز دي واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شوف خد بالك من كلمة إيه كثيرا ايه المواطن اللي ممكن شخص يتحط فيها في الاشكال ده او يمر بالاشكال ده زي ما قلنا مثلا ان هو هموم الدينية بتنطفئ عن طريق ان في هموم دنيوية عمالة تزاحمها يعني هو ما عادش بيجلس في بيئات بتذكره بالدار الآخرة تذكره بهم الدين تذكره بنصرة الدين تذكره بالطعن وطعنوا في دينكم ان الطعن في الدين الآن مش في الفروع الطعن في الدين الآن في القرآن وفي السنة وفي الأصول في وجود ربنا يعني شوف الإلحاد إزاي انتشر يعني كيف يستقر مؤمن على فراشه وينعم بحياته ودينه يفعل فيه هكذا إزاي أصلا فهذه المعاني بتنطفئ ما عادش بيشغل باله أصلا بالكلام ده بيحس يا عم الكلام ده جربناه كتير وعشناه كتير ومفيش أمل و فبيبدأ يوصل لمرحلة إن في هموم واتكلمنا على مسألة ده في درس الهو الحديث إن بيحصل نوع من المزاحمة إن هموم الدنيوية الكتير هموم دنيوية جزئية كتير كتير بيتعرض ليها ومفيش مقابل له بيئة بيتعرض لها لهموم دينية فبيحصل نوع من أنواع المزاحمة الهموم الدينية بتدفع تستقر الهموم الدنيوية فيبدأ يشعر بنوع من العجز مش قادر يمارس أعمال الدين مش قادر يضحي مش قادر أصلا يفكر في الهموم الدينية مش قادر يرجع لها فده بيحصل نتيجة أن زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى أحد أسباب ده لأن يذكر مجموعة من الأسباب منها ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد قيل طال عليهم الأمد بعيدا عن مواعظ الكتاب يعني أوتوا الكتاب من قبل يعني قعد فترة طويلة ما يستمعش إلى هذه المواعظ ما يستمعش إلى ما يحرك قلبه ما يستثير همومه تجاه هذا الدين لم يعد يستمع إلى مثل هذه الأشياء فبالتالي فقد هذه الروح الروح دي بتموت تحتاج إلى غذاء فأول حاجة اللي طال عليه الأمد بعيدا عن بيئات الإيمان بعيدا عن واقع الدين بعيدا عن هذه الهموم وانشغل وتورط في هموم دنيوية هو ممكن يكون مضطر إلى جزء كبير منها وترك نفسه لغاية لما بقت حياته عبارة زي ما قلت عواميد أسمنت مش عارف يحرك حاجة يعني مع لدرجة إن في ناس بعد ما كانت بتحلم بنصرة الدين وأهداف ضخمة زي ما اتكلمنا في مثلا إرجاع الخلافة مش عارف يح... مش عارف يصلي الفجر يقول لك ما عادش ينفع أصلا أصحى الفجر أصلي الفجر إزاي؟ انا برجع مش عارف ايه بنام بس الساعه 2 شغل الساعه 7 يعني ده انت حتى بتتكلم في الفروض ما عادش ليها مكان في حياتك مش بتتكلم على طلب العلم ولا الدعوه ولا بتتكلم على البذل مثلا ايا كان الصغر اللي هيختاره لا ده هو نزل لمرحله وربنا يثبتنا يعني جميعا اه في ناس توصل لكده ان ممكن حتى الفروض يقول لك ما عادش ينفع ليها مكان ثابت في حياتي هي بظروفها بقى ده كان زمان مختلف زمان مثلا مش مش الفروض يجي مثلا يوم الجمعة يبحث عن خطبة جيدة يبكر يمشي مسافات طويلة يركب يسافر عشان يروح يحضر خطبة كويسة يسأل على مواعيد الدروس على طول ماشي الجهاز بتاعه سواء محمول أو كده على طول منزل دروس بيسمع سلسلة كان عايش جو معين حتى أثناء وهو رايح الشغل وراجع من الشغل هو بيمارس حياته الدنيوية كان داخل منظومة أو جو من الإيمان ده بيختفي بعد فترة لو هو ما حافظش عليه فالدرس ده بيخاطب ده خاطب النوعيه دي اللي هو طال عليه الامد وبدا يشعر بحاله من الايه من الاستكانه برضه من النوعيات مثلا إيه ان بيبدا يفقد الهم الرسالي وسيطره التفكير الدنيوي عليه يعني خلاص بقى كل تفكيره يعني ب- بدل ما كان بيوصف نفسه انه مثلا دنيويا طبيب ودينيا واقف على ثغر كذا يعني زي ما له تعريف دنيوي بنفسه هو توصيفك الوظيفي لنفسك بيساعدك على اداء وظيفتك انت لما توصف نفسك كاب كزوج كاخ ده بيتبعه انك اعمال ما هو التوصيف الوظيفي بيتبعه اعمال انت لما توصف نفسك كعبد لله سبحانه وتعالى وليك دور ما دينك سألها- احد الاسئله الثلاثه في قبرك يعني انت كنت منتمي لايه ايه الدين اللي كنت بتنافح عنه ايه الدين اللي كنت بتتدين بيه اللي كان بيصبغ حياتك ايه هو فبالتالي في واحد الهم ده بقى بيفقد بقى بيعرف نفسه دنيويا فقط طب دينيا تلاقي مفيش دور يعني مفيش حتى الروح والهم اللي تخليه يستعمل حتى الثغر الدنيوي ده لنصرة الدين بيفقد اصلا ده يعني يعني في الاول يقول لك خلاص انا هو- هوظف وظيفتي الدنيويه دي في نصرة الدين وبيحسن ذلك فترة معينة لكن عشان يستمر صح اصلا هو عشان ده ما يقعش محتاج يستمر انه يسمع ايمان يسمع دين يتذكر وهي دي فكرة ورد القرآن اليومي ولا سيما في قيام الليل انك انت بترد القرآن عطشان يوميا وبتتملى وبتتغذى معاني تخليك تعرف تمارس حياتك صح بيحصل له حالة من الانفصال الشعوري يعني ما عادش يعني المستقبلات الحسية اللي كان بيحصل لها استثارة لما بيشوف مشهد في غزة أو حد بيطعن في البخاري أو شاب ألحد أو مجموعة من الشباب بعيد عن ربنا كل دي كانت زمان ممكن أو شا- طفل عايز يحفظ قرآن ومش لاقي حد يحفظه كل دي مؤثرات مختلفة كانت بتستثير زمان إن هو بيلوم نفسه ان مثلا الامام يخطئ ومحدش عارف يرده كان زمان بيلوم نفسه هو ليه مش حافظ للقران هو ليه مش متقن لكتاب ربنا سبحانه وتعالى كان زمان يلوم نفسه لما حد يسلم وعايزين حد يقعد معاه وهو مش لاقيين حد يقعد معاه كان زمان بيبدا يلوم نفسه انا ليه ما ما انصرش الدين لما حد يكون يسال سؤال في شبهه ومش لاقي حد يجاوب على الشبهه دي كان بي- زمان بيلوم نفسه انا ليه ما اتعلمش لما حد يسال سؤال فقهي ومش لاقيين حد يجاوب عليه حد عنده شبهه عقديه ومش لاقي حد يجاوب عليه هو زمان كانت دي مستثيرات بالنسبه له انا ليه ما انصرش الدين مع مع كل حد كان بيبعد عن ربنا هو كان بي- بيتضايق ليه ما اشتغلش في الدعوه الى الله مع كل منكر كان بيعدي عليه كان بينكره بقلبه ويتألم ويعتصر وعلى قدر المستطاع كان بينكر بلسانه كل دي كانت مستثيرات بالنسبه له اغلب الحاجات دي انطفئت المستقبلات الحسيه اللي جواه ما عادتش بتتلقى ده اصلا يعني ال- الاشياء دي زي ما هي في الخارج بل بتزداد اعداد ال- الحد بتزداد الشبهات بتزداد المنكر بيزداد لكن ما عادش عنده مستقبلات اصلا يستقبل بها ال- المؤثرات دي اصلا ما عادش بيحسها يعني زي بالظبط اللي اللي بيمسك حاجه سخنه مثلا ويتلسع وبعدين المستقبلات الحسيه اللي في الجلد دي تموت فعاد يمسكها ما عادش يتلسع ما عادش بيتالم فحصل حاله من الانفصال الشعوري عن هموم الدين حصل انفصال يقول لك فكره تع- الفيشه اللي شالت بقى بيشوف ده وبعدين بيعديه على الوال زمان كان يعني هو كان ممكن يشوف يتالم ويبكي و- ويتمنى ان هو ولو بالتمني يعني قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو يعني في واحد مش قادر يعمل فنفسه بتحدثه يا ريتني كنت جاهدت يا ريتني كنت عملت كذا في الدين يا- يحدث نفسه يتمنى حتى لا ما عادش بيحدث نفسه ده اصلا بقى خلاص بقى بي- بيمر على ال- على المواقف اللي زي دي على طول مثلا عنده على ال- الفيسبوك خلاص بيعديها ما بيتوقفش عندها اصلا فبيحصل له حاله من انفصال الشعور ايضا من الامثله ده آه، ان شخص مثلا ودي نقطة يعني ممكن ايه, إيه هتحتاج توضيح اكتر في- في درس تاني ان شاء الله بس هذكرها دلوقتي شخص مثلا نتيجة ازمة اقتصادية وكلنا بنمر بال- بالاشكال ده دلوقتي نتيجة ازمة اقتصادية معينة إيه اضطر يسافر فبحث عن سفر عشان يشتغل لان هو عايز ياكل من عمل يده فبالتالي عايز يدور على الاماكن اللي يسافر فيها لقى ان هو قدامه غالبا اختيار من اثنين اما يروح دولة من دول الخليج يكون فيها آه، دخل مادي كويس او يروح دولة من دول آه، الكفر مثلا الدول الغربية هياخد فيها حقوق ج- يعني هو يشعر هو يحس ان هو بني ادم ياخد فيها حقوقه وممكن حتى لو الدخل المادي مش عالي بس هو يشعر انه بالحقوق لكن طبعا ما فيش الشعائر الاسلام ما بتقامش فبالتالي هو بيختار ما بين حاجه من الاثنين اما ان هو يبقى فيه يعني بحيث ان هو قدامه ايه يبقى ثلاث اختيارات يا يقعد هنا ومفيش حقوق ومفيش فلوس يا يسافر الخليج ويبقى فيه فلوس ومفيش حقوق يا يروح ياخد ايه حقوق ومفيش فلوس يعني ايه طبعا القاعده المعروفه بتقول ايه ما حدش بياخد كل حاجه لازم تبقوا حافظين القاعده دي فبيبدا يختار طبعا هو ممكن ربنا يقدر للانسان ان هو ينال انه يسافر ويعمل الدعوه في مكان يعني ده انا انا بقول في الغالب يعني يعني في ناس سافرت في اماكن مختلفه وانشات دعوات لكن يعني ايه عارف كانوا في مثل كده ابهاتنا وجد يعني ويعني اجدادنا يقول لك ايه تخيب بلده تخيب بلاد غيره يعني اللي يعني اللي ما عرفش يشتغل في الدعوه وما عملش حاجه تلاقيه يعني انت هتروح في بلد الفتن وهت- وهتنشط يعني- يعني عشان المستشارات اللي هناك احسن مثلا فانت هتشتغل في الدعوه المهم بس تفهموني غلط يا جماعه إيه، فهو بيبدا يختار اشكاليه المكانين او الاماكن اللي زي دي اللي, اللي ممكن حد يقول لا المكان اللي انا رايحه مفيش ده خلاص ده انت حر يعني الارض لا تقدس احدا قضى انك تحافظ على دينك قال صلى الله عليه وسلم يفر باء المصاحبه بدينه من الفتن يعني يصطحب دينه معاه ما تجيش تفر وتترك دينك ممكن الانسان يضطر لاي ظروف معينه يعني ال- ال- القعود ليس هدفا والسفر ليس هدفا الحفاظ على الدين هو الهدف يعني الحفاظ على الدين وانك تصل لمرتبه الصلاح والاصلاح ده اعلى حاجه وهنتكلم دلوقتي على في في الحلول حد يفكرني ان شاء الله نيجي نتكلم على الحلول اللي بمر بالازمه دي فقه النزول ان شاء الله يعني فان هو ممكن يضطر انه يسافر مثلا دوله زي دول الخليج ال- اغلب الاماكن دي بتبقى واقع انا بسميه واقع الثلاجه واقع برود واقع في حاله من التخدير شويه مفيش جو صراع معين عايشه مفيش حاجات بتستثير دي- دينه يعني هناك الحياة آه، روتينية جدا آه، في حاجات كتير ممنوعة الحياة أشبه هنا سواء في في بعض دول الخليج أو بعض الدول الغربية آه، صورة علمانية بحتة يصحى الصبح بدري يروح الشغل يفضل مطحون لغاية مش عارف الساعة 7 ينام مفيش غير ال- الويك إند بتاعه حياة سريعة جدا جدا مفيش فرصة حتى الوقت الفاضي بيبقى في حالة من الأنتخة مش مش عايز يشغل باله بحاجة ت- تعكنن عليه عايز يروق على نفسه عشان يعني بيبقى مفيش صحبة كبيرة فهو ايه إيه واقع كله هموم يعني حالة كده اللي سافر و- والتعرض ده هو يعرف يحكي لك كويس واقع التلاجة ده فبيبدأ ال- الهموم اللي كنا بنتكلم عنها دي تموت واحدة بواحدة يعني الهموم دي تبدا تقتل سواء بقى في السفر او في غير السفر ممكن واحد هنا ويتعرض لده الفكره ان واقع الثلاجه ده من اكتر ال ال الاشياء اللي بتدخل الانسان في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ان هو يدخل في حاله من الكمون الهموم بتقتل انه يعيش في حاله من البرود واقع ال- الصراعات وال- والنقاشات والدين ده بيستثير عبوديات جواك اصلا يعني انك انت تتعرض لاشكال وتروح تسال وتبقى خايف انك تفتن فتروح تدور على شيخ تروح له وبعدين ما تلاقيش فتدور على صحبه صالحه وبعدين تسا- تسافر عشان تحفظ القران وبعدين تحاول تحافظ على العلاقه بين دنيتك ودينك وبعدين عايز تذاكر وبعدين بعد ما اتخرجت عايز تشتغل بس في نفس الوقت عايز تحافظ على صحبه صالحه الجو ده اصلا بيستخرج عبوديات رهيبه من جواك لكن لما ب- ال- الصوره بقى الجزء الثاني بتاع الصوره بتاع الدين ده بينطفئ تماما ما عادش فيه غير التفكير الدنيوي فقط الهموم دي بتبدا تموت ويدخل بقى في واقع الثلاجه دوت واقع التخدير الحاله اللي فيها آه، سواء بقى زي ما قلت لك غالبا يعني دول الخليج اللي بيبقى فيها آه، بعض الرفاهيه وبيعيش حاله من الانتخه يعني بتلاقيه انتخ كده وايه وخلاص بقى ركب العربيه بصوره معينه والدجاج والمش عارف الايه يعني جو معين جدا او يوم- يروح بقى ايه في الدول الغربيه يحس انه بيتعامل بياخد حقوق معينه لكن شعائر الاسلام ومعاني التوحيد بتنطفئ تلقائيا وما بيبقاش واخد باله يعني في معاني كبيره في الدين هو مش واخد باله ان هي كبيره هو كان معظم قيمه معينه وهي عظيمه في الدين قضيه الظلم والعدل فلما راح في القيمه دي وجد ان هو بياخد هو حقوقه لكن ناسي قضيه حقوق الله شغل بحقوق الانسان وان كان اصلا ملف حقوق الانسان ده ملف يعني قصه طويله وفكرته ونشاته اصلا وتضخيمه وانه بي- حصل فيه جور على حقوق الله وان بقى فكره ان مع- عاد الكلام ان الانسان هو مركز الكون الشاهد يعني ان هو بيروح بياخد الحقوق دي لكن في شعائر دينيه وفي معاني ضخمه في التوحيد وفي الايمان بتنطفئ تلقائيا وبيحس ان هو كويس انا ما بعملش حاجه انا بروح مثلا اعمل كذا الشغل معاني الدين انطفئت انا بتكلم عن مين برضو تاني الشخص اللي كان عايش حاله من الصلاح والاصلاح وانطفأ الشخص اللي كان عايش حاله من الصلاح والاصلاح وانطفأ مش شخص يعني لسه بيفكر يلتزم وواجه نفسه في هذه البيئه محتاج يتصرف ازاي هل ملوش حل الالتزام لا طبعا ليه حل لذلك لما ربنا قال ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعني ما فيش أمل الآية اللي بعدها تقول إيه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها في أمل حتى لو القلب مات في أمل الله قادر على إحياء القلب الميت كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة سبحانه وتعالى وهذا لابد أن يعلم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها مهما الإنسان مر بمراحل فتور أو كمون أو انطفاء الجمر أو فقدان هذه الروح مهما مر ده في أمل الاستيقاظ مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال لسيدنا زكريا لما تعجب أن يكون لي غلام قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيء ما هو اللي خلقك أول مرة يستطيع قادر على أن يفعل ذلك قال لما سيدنا موسى طلب طلبات كتير ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى ودي مش أول مرة ولقد مننا عليك مرة أخرى عطاءات الله متتالية على العبد فأحيانا الإنسان يستعظم شيء وهو طب ما هو اللي جابك أول مرة يجيبك تاني مرة يعني اللي جابك من واقع الضياع إلى واقع الدين بعد ما تقع هو قادر أن يعيدك مرة أخرى وإن عدتم عدنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإشكالية واقع اللي ممكن اختصارا بقى نسميه واقع الثلاجة ده أيا كان هنا أو بره أو في أي مكان الواقع اللي بيموت الهموم دي بقى اللي احنا اتكلمنا عنها هموم الدين أو المستثيرات اللي كانت بتستثير المستقبلات الحسية عند الإنسان فبتخليه عايز يعمل للدين أو بيغار أو بيغضب المشاعر دي بتنطفئ وبقى الغضب ده برضو زي ما ذكرنا في درس الأول الحديث الغضب ده يوجه في تفاهات يعني هو الانسان بداخله طاقة بداخله طاقة غضبية بقى يوجه مثلا لهزيمة ريال مدريد مثلا بقى يوجه مثلا في شتيمة حد بقى يوجه في خناقة تافهة بقى بي... الطاقة الغضبية دي بتتوجه بتتوجه في مكان تاني خالص بعد مكان الهموم دي بتنصب في معاني عظيمة بدأ وده اللي بنشوفه ال... ال... الإقبال الغريب من عموم الشباب الملتزم على مشاهدة الكورة يعني ده ده أمر يحتاج تحليل يعني القضية مش بس الحكم الفقهي بتاعها ده أمر محتاج يعني ده حصل ليه هي الكرة طول عمرها موجودة وال وال والبطولات دي طول عمرها موجودة يعني حالة يعني في حالة من الولع كده بالأمر ده والمجاهرة بده وانتشار وممنوع انك تكلمه أصلا يعني لو جيت انت بس تحاول تفتح معاه الموضوع تجد هجوم شرس يعني في تغيرات حصلت ايا كان ايه اسبابها وده الواحد بيحاول يرصده في تغيرات حصلت في تصور الإنسان عن الدين طيب إن ممكن إنسان برضو من الأسباب أنه يدخل في الحالة دي وقع في فتنة شهوة وقع في فتنة وقعد فيها فترة طويلة فبدأ يحس أنه مفيش أمل أنه يخرج منها بقى يعني ابتلي بلاء معين وقع في فتنة أيا كانت شهوة أو شغل وقع فيها وبعدين حاول مرة اثنين ثلاثة يخرج وبعدين حس أن مفيش فيها أمل فقام سايب نفسه بقى فبدأ يحصل حالة من الاستمراء عنده وبيظهر للأسف نموذج إيه ما اعرفش اتكلمت عنه في درسي قبل كده اللي هو اللي ممكن نسميه مجازا حصل في معركة مع سيدنا سعد بن وقاص كان مع أحد الناس اللي هو مجاهد ويشرب الخمر يعني ممكن يطلع لنا النموذج ده إن ممكن في الدين بيعمل حاجة كويسة وفي المعصية بيعمل حاجة كبيرة النموذج اللي كان مع سيدنا سعد هو كان بيريد انه يتخلص من الخمر فده نموذج جيد ان هو يبتلى يحاول يتخلص من ده ده كويس لان كل بني ادم خطاء الاشكال ان هو بيحافظ على الصورتين الصوره الدينيه اللي تصدر بيها للناس والكبيره اللي مصر عليها ومش عايز يسيبها ده بيبقى فتنه خطيره لنفسه ولغيره ده بيبقى قنبله موقوته لما لما بينفجر وفتنته بتظهر فجاه للناس الناس بيحصل لها صدمه زي فلان اللي كان او فلانه اللي كان من النخبة وكان متصدر يعني ده أمر خطير جدا لأنه هو أثناء الوقوع في الفتنة كان مطالب وده بقى عنوان الدرس هو الحل أصلا اللي هو القرار الثاني كان مطالب أنه ياخد قرارات تغييرية في حياته ما خدهاش بس القرارات دي كانت هتأثر في صورته الدينية اللي متصدر بها للناس كان مطالب أنه يرجع خطوتين لورا أنه ينزل من المقام ده أنه ياخد قرارات حياتية مهمة في حياته ما عملهاش فمن الإش... من النماذج اللي برضه بنتكلم عنها النهارده ان انسان ممكن يكون متصدر في الدين او غير متصدر في الدين ويسقط في فتنه ويقع فيها فتره طويله كتر المحاولات للخروج من الفتنه دي بتصيبه بحاله من فقدان الامل اللي هو بتعبير الدكتور احمد سيف اللي بيسميه العجز المكتسب ان يعني احنا عندنا في في علم الأدوية في كلية الطب لما بنيجي مثلا احنا المفروض أي دواء قبل ما يتجرب على البني آدمين يتجرب الأول على الإيه؟ على الحيوانات. فعشان الدواء يتجرب على الحيوانات لازم يتعمل آه، يعني حاجة مرض في الحيوان شبه بالظبط اللي بيحصل في الإنسان يعني مثلا يتعمل إن نموذج لمرض الضغط مثلا في الحيوان فيتجرب عليه دواء الضغط فمثلا لما يجي يقول لك إيه طب عايزين نجرب أدوية الاكتئاب إزاي هنجيب لي الفار اكتئاب يعيش في مصر يعني. ازاي نجيب للفار اكتئاب مثلا في من التجارب اللي بتتعمل اللي فعلا بتجيب لل- لل- للفار ده اكتئاب وبالتالي لما بياخد الدواء بيتحسن فكرة ان هم يخلوه مثلا يحاول يهرب من مكان ويفشل عدة مرات وبعد فترة ال- الفار يتوقف عن محاولة الهروب ويسيبوا الباب مفتوح وما يخرجش يعني يتساب ان هو عنده القدره الان لو خرج يمشي بس هو من كتر ما حاول حصل حاله من العجز احنا كده اكسبناه العجز العجز المكتسب فاكسبناه الاكتئاب فيجربوا بقى حي- قصه بقى ثانيه مش هنخش بقى في علم الادويه مش قصتنا بقى دلوقتي طبعا في ت- يعني نماذج كتير ازاي يوصلوا ال- الحيوان من كتر التجارب المتكرره انه يفقد الامل في المحاوله او الشيطان احيانا بيعمل معاك كده ان ود زي ما آه، اظن حذيفه في ولا تلقوا بايديكم للتهلكه اظن هو قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه هو عايز يكسب دي لان هو ابلس هو ابليس اي اليائس من معنى الابلاس الياس هو عايزك تصل الى نفس مرحله الياس من محاوله الخروج من حاله الفتور دي فاحيانا طول فتره الفتور بتخلي الانسان يعني يتوقف عن المحاوله خلاص تاني وهقوم واحاول واروح واطلب علم وبعدين اتوقف واحفظ قران وبعدين اتوقف ومش تاني وماله لغايه ألف لغايه لما تموت ايه الاشكال هي معركه مصابره اصبروا وصابروا اللي بيصبر اكتر هو اللي بيكسب هي معركه مجاهده الى ان تموت حتى لو اذنبت مئات والوف المرات ان الله لا يمل حتى تمل اياك ان تمل فاذا ايضا من النماذج اللي الانسان ممكن يسقط فيها في ال- في الفجوه اللي بنتكلم عنها النهارده ديت او آه، حاله الكمون او الفتور بعد حاله نشاط بتكون ب- بسبب طول الفيلم. طبعا انا كنت في درس آه، برضه مهم جدا ومرتبط بالمعنى ده درس اسمه الحور بعد الكور وخاصه الجزء الاول كنت اتكلمت على اسباب السقوط ان الانسان ينتكس بعد سير. برضه من الاسباب اللي الواحد شايفها الفتره دي تاني بتكلم عن نموذج الانسان الصالح المصلح اللي كان ماشي في الطريق وتوقف كتر الخلافات اللي بيشوفها والصدمات زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات والصدمات اللي بيتلقاها في المنهج اللي كان ماشي عليه او في شيوخه او في التيار اللي كان بينتمي ليه صدمات متتاليه واختلافات كتير فيبدا يقول لك يا عم خنقتونا اهي انا سايبها لكم وماشي ما عدتش عايز اتناقش ولا عايز اعرف الصح من الغلط ولا عايز اجاهد نفسي ولا عايز اعمل اي حاجه كتر ما بي- بيشوف ال- الفتن والصراعات المحتدمة وخناقات ونقاشات ويبقى تايه بيبقى يوصل لمرحلة بدل ما ممكن يعتزل ده يشوف ايه الأولويات يعني ممكن يحاول يحلها حل بسيط يعني عايز اقول لكم حاجه إيه، من الكلمات الجميله قوي كنت بتناقش في الدرس ده مع دكتور حازم استاذ حازم شومال بقول له بفكر اعمل درس عن كذا فالكلام بنتناقش مع بعض فقال لي بقول له احيانا الشخص بيعيش في حاله من الهم والضغط النفسي بسبب مشاكل انت عارف ان هو لو عمل deactivate لل account بتاع فيسبوك كل ده هيتحل يعني احيانا المشكله الضخمه اللي هو عايشها هي مفيش مشكله ولا حاجه هو اللي دخل نفسه في الواقع ده فقال لي بالظبط فكرتني بقول الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي في سوره النحل بتاع ان يدسه في التراب اه، او واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى يا قوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب شوف كمية التعبيرات يعني أنت لما دي ده مش مريض نفسي يعني ال- ال- ال- ال- اللي عايش الأزمة النفسية دي ده, ده هينتحر وعشان إيه؟ عشان إيه اللي حصل؟ عشان نعمة عشان غيره بيتمناها أصلا يعني ممكن الأزمة اللي هو عايش هو اللي معيش نفسه في الوهم ده هو اللي ساب نفسه لضغط المجتمع فعمل فيه كده أنت إيه اللي يخليك إيه اللي يخلي المجتمع يضغطك لهذه الدرجة اخرج من المجتمع ده اخرج من دايرة الضغط دي يعني أحيانا في بعض المجتمعات فعلا بتمارس أنواع من الضغوطات افترض ان حتى ان طريقه التفكير بتاعتهم صح انت مش من مش من اسمائك الطريقه دي خلاص هي ممكن تكون طرق متعددة للإصلاح هو متبني في شخص مثلا متبني حل مثلا النقد للتيارات الإسلامية وهو متميز بده اللي متبني الحل ده هو طبيعته عشان طبيعة ممكن علمية شوية معظم وقته مع الأوراق والكتب ففي لا أقصد بها الذم يعني فيها طبيعة جافة شوية مش مشغول بمشاعر المجتمع فمثلا ايه اه بدراسه التيار الاسلامي الفلاني وبالاستقراء الواقع شايف ان التيار ده هينقرض في خلال خمس ايام مثلا عادي ويكتب دراسه وينزلها فتخيل اللي بيسمعوا لل ابناء التيار ده اللي بيسمعوه يعني يلحق يولع في نفسه قبل يوم الخميس يعني انت متخيل اللي ده وعادي ودراسه بينزلها يقول لك والله قابله للنقد حضرتك ممكن حضرتك ولعت فيا قابله للنقد ايه انت مش متخيل انت الكلمه اللي انت انت مش متخيل الازمه اللي انت بتعملها طب طب حلول حضرتك انا متخصص في النقد انا ما بديش حلول طب يعني الحق انت بتقول في خلال قد ايه هنموت انت متخيل ده انا مش بكلمك انا بكلمك عن واقع فدراسه تانية ان ان كل الحركات الاسلاميه تم اللعب بها من مش عارف المخابرات الامريكيه يعني هنعمل ايه دلوقتي يعني نقفل ونروح نعمل ايه فاحيانا بعض ال ال ال وممكن دي دراسات يستفاد منها على واقع معين او اصحاب السياسات او المفكرين او اللي بيكتبوا كل هو ده مهم يعني يعني بس مهم ما يصلحش للتعميم فانت ايه اللي يعرضك لده خلاص ابعد عن ده انت مش قد ده يعني محتاج فقه نفس انا نفسيتي ضعيفه يا سيدي يا عم انا مش بتاع الكلام ده انا مالي ولا الكلام ده انا يا عم انا غلبان اه انت غلبان اصل انتوا در... درويش ايوه ما هو انا درويش نسيت اقول لحضرتك انت هتنتج ما هو انت البديل ايه البديل انت هتضيع يعني هتقعد تقف قصاد شلالات البديل ايه انا هنا يهمني انقاذ الشخص دلوقتي مش بتكلم على كيف تنجو التيارات الاسلاميه من المكائد اللي بتحاك لها من مش بتكلم في ده يعني ده له واقع تاني ودراسات أخرى فعلا ومحتاجة كوادر يبقوا عندنا ده مهم جدا واحنا أوتينا من أسباب الهزائم نحن بنؤتى من قبل هذا الثغر وغيره الشاهد ان احيانا الشخص بيعرض نفسه لواقع هو مش قده اتكلمت عن ده شويه بنوع من التفصيل في درس الحول على الكور الجزء الاول فمن اسباب انه يوصل لحاله العجز وانه ما عادش بيفكر اصلا يعمل حاجه للدين كتر المشاكل اللي بيشوفها ويعرض نفسه لكمية خلافات مهولة ولا يتحمل ودي من إشكاليات الفيسبوك دي من إشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي إن هي عممت الخاص وخصصت العام خلت ناس تتكلم في قضايا عموم الناس يتكلموا في قضايا لا يحسنوها وخلت قضايا خاصة لا تصلح الناس إن هي تنشر على العام يعني في حاجات يعني زي ما ربنا بيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا في حاجات لا تصلح أن تذاع يعني في في كلام لا يصلح ان هو يذاع وينشر ده احيانا يكون له سلبيات انا لا اتهم الكاتب او الناقد انه يقصد الايذاء النفسي او انه يتسبب في سقوط بعض الناس او في نفور بعض الناس لكن الاشكال في هذه الوسيله ان هذه الوسيله لا تصلح ان هي تعمم ويخاطب بها الناس المفروض الانسان يفقه مآلات هذا الكلام وهو بيخاطب مين ومين المستفاد يعني احيانا يعني زي ما أحد الصحابة كان ندم أنه حدث بحديث حديث يعني مش مش رؤية مش استنباط مش استنتاج استغلوا الحجاج في تعذيب الناس يعني أحيانا أنت ممكن تقول حق يعني حتى مش بقول لك رؤية خاطئة لكن أنت يستغل من قبل بعض الناس لذلك مثلا لما وأنا هجيب نموذج عشان أتكلم براحتي لأن النموذج أنا بحبه يعني فأنا لا أقصد أي انتقاص منه الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله دكتور فريد الأنصاري مميز جدا في كتابات طبعا مجالس القرآن وقصة حياته مليئة بالاستفادة يعني مر بأكثر من تجربة خاصة لما استقر في الآخر على مشروع القرآني وبدأوا بالفطرية ومشروع من القرآن العمران الشاهد يعني انه جه في فترة حس ان ان بعد ما خالط كثيرا من التيارات الاسلامية عندها اخطاء فنزل كتاب لانه هو عايز يساهم في الاصلاح نزل كتاب اسمه الاخطاء الستة الحركة الاسلامية في المغرب لانه هو راجل مغربي في بلاد المغرب الإشكالية أن الكتاب نزل في توقيت معين كان انتخابات وداخل بعض الأحزاب الإسلامية وبعض دور النشر كمان عملوا صورة على الكتاب صورة زي عقرب كده ففهم ان ال- ال- مين اللي استفاد من الكتاب ونشره وان كان هو الكتاب مفيد لنقد الذات لان غياب نقد الذات هي القضيه بقى يقول لي طب انت عايز ايه انا عايز التوازن يعني انت- ما هو هل ما فيش نقد لا طبعا ما هو ما فيش نقد ما فيش تطوير مفيش ت- ما فيش تطوير بدون نقد لكن تعميم ده و- وان الانسان يكون عنده وعي هيستفاد من ده ازاي من كلامه وفي نفس الوقت هو يكون متوازن في النقد يعني يذكر ال- يذكر مزايا يذكر الناس اللي ضحت بدمائها يعني لما يجي يتكلم واحد عن الجهاد الافغاني ويقول ان هو كله كان عماله امريكيه وكل هذه الدماء التي سالت لنصره الدين انت ما بتتكلمش عنها بحاجه خالص يعني يعني احيانا التناول البارد تحس انك بتقرا لمستشرق احيانا يعني هو احيانا انك بتقرا حد شخص فقد الهم الرسالي المهم فالكتاب استغل من بعض العلمانيين هناك للطعن في الاحزاب الاسلاميه تبقى عايز تقول لهم يا واد يا مؤمن يعني ده انتوا انتوا شاغلين بالكم بالاخطاء بتاعت التيار الاسلاميه انتوا يعني عايزين الاسلام الصافي ولا هم مش عايزين اي اسلام ف... فمن القواعد المهمه جدا ان اي قومه بعد طول نومه غالبا فيها عيب غالبا معيوبه يعني اي محاولات نهوض احنا الان طول نومه في سقوط امه اسلاميه منهاره مش بس من 1924 مع سقوط الخلافة العثمانية لا من قبلها ويعني حالة التردي والسقوط يعني يعني مستمرة فمحاولات الإصلاح مختلفة فبيخطئ طبعا ما أنت بتقول ربنا اغفر لنا فأنت بتخطئ ولإخواننا يعني اللي قبلك أخطأوا فبتطلب من الله أن يغفر لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأنت بتحاول تكتشف مميزات من سبقك وأخطاء من سبقك لتكمل مميزاته وتبتعد عن أخطائه لكن القضية إن ال- ال- نرجع بقى للإشكال إن الشخص اللي بيتلقى الكلام الجاف فبيشعر إن مفيش أمل طب أعمل إيه أصلا طب ولازمته إيه لازمته إيه أقتطع جزء من وقتي ومن دين ومن دنيتي ومن مالي عشان أنصر الدين ما هي بايظة بايظة يعني ما هي بايظة خلاص يوم سايب ال- الطريق ف آه، ده كانت يعني دي طبعا في نماذج اكتر بس عشان ما نب- يعني ايه نبدا نتكلم شويه في الحلول مساله آه، ان الشخص احيانا زي ما قلت بيوصل للنقطه دي ايا كان بقى النقطه دي ايه الاسباب انا قلت بعض الاسباب هنا وبعض الاسباب في درس الحور بعد الكون المهم ان بيوقف في نقطه كده حاولت أ- أو- اوصفها شويه في درسي في منتصف الطريق انه يقف كده في منتصف الطريق كده وبعدين يبص وراه حاسس انه قطع شوط في الدين مستخسره بعدين يبص قدام ما عادش عنده القدره انه يمشي حاله من العجز يعني بقى فقد الروح زي مثلا شخص إيه، شخص مثلا إيه، يتعرض لأزمة معينة فاضطر ان هو يسافر فسافر وهو كان انا بتكلم عن شخص صالح مصلح كان له دور اصلاحي كبير في بلده وكان ال- الدور الإصلاحي والثغر الإصلاحي ده محتاجه وهذا الثغر سيتأثر بغيابه ركز معايا في التوصيف الكامل شخص فتح عليه باب الصلاح والإصلاح في م- في بلد و- واضطر انه يسافر من البلد دي لأسباب خلينا نقول أسباب اقتصادية وهذا الثغر سيتأثر بغيابي فقال خلاص بما ان السبب السفر اللي اضطرني ان انا اترك ثغري الديني هو سبب مادي انا محتاج مثلا أربع خمس سبع ثمان سنين وضع معين من الجهد وبعدين أرجع تاني الإشكال إنه في خلال الثمان سنين بيحصل الحالة اللي أنا بقول عليها دي بقى حالة الثلاجة سقوط الهموم بدون ما يشعر انطفاء الجمرة خروج الروح شد الفيشة أيا كان التعبير اللي هتستعمله إنه ده بيحصل تلقائي تدريجيا وهو مش وهو مش واخد باله يجي بعد 8 سنين حقق التارجت بتاعه يعني خلاص انت كنت رايح عايز عربيه وشقه وراس مال تبدا مشروع جبتهم جبتهم 10 سنين ايا كان بعد قد ايه هترجع لبلدك تمارس دورك الاصلاحي ده بقى هو محتاج عنوان الدرس ده محتاج قرار تاني يعني ايه قرار تاني بقى ايه فكره الدرس اللي اسمه القرار التاني ان لحظة القرار الأول إيه هو القرار الأول أصلا؟ القرار الأول ده اللي هو قرار الالتزام الأول اللي هو أشبه بقرار مثلا الرجل اللي, اللي كان الثلاثة والصخرة اللي كان معاهم وسقط الصخرة سد باب الغار الراجل اللي قال في الثاني قال إني كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب رجال النساء وحكى القصة الطويلة واحتاجت مال وروادها عن نفسها فأبت فاحتاجت مرة أخرى فعادت إليه فمكنته من نفسها فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فقال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي إنك تاخد قرار بنزع الشهوة من قلبك إنك تترك شيء بتحبه لكنه حرام إنك تترك واقع فاسد مفسد لأنه حرام إنك تكون على منهج ضال وتتركه إلى الدين إنك تكون غارق في شهوات وشبهات وتترك ذلك للدين وترتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى ده قرار صعب على الإنسان ولا سيما إذا كان عايش في بيئة فساد ده قرار بيكون صعب لكن ده اسمه القرار الأول اللي أنا بتكلم عنه اللي احنا ممكن نسميه قرار الالتزام قرار الارتباط بالدين ايا كان المسمى ده قرار احيانا مش احيانا غالبا الشخص اللي كان عايش في بيئه فساد بيجد صعوبه كبيره عشان ينتقل وكل ما بيحاول يضيف شيء في الدين اه، سواء من الأ- من الاعمال الظاهره او من الباطنه او المجاهده بيجد نوع اه، تعب مجاهده لانه قعد سنوات بيشاهد شهوات فالقلب مليء والخيال مليء بشهوات فقاعد بينازع نفسه اصلا له واقع معين من الفساد كل ما يروح لمكان يتذكر بيئة الفساد فقاعد يجاهد نفسه ده قرار صعب وتعب فيه عشان ياخده مع طول فترة قعد بقى بعد ما خد القرار ده صاحبنا ده قعد فترة في الالتزام فالموضوع بقى سهل يعني دايما الصعوبة بتبقى في الأول يعني أنت لما بتشوف شخص ملتزم بقاله ربنا يثبتنا جميعا 7 8 10 15 سنة هو مش عايش في نفس الأزمة الأولانية الأزمة الأولانية بتاخد فترة اللي هي بيسموها عصرة البداية دي دي بتاخد فترة وخلاص يعني مش الشخص الملتزم اللي ماشي بقاله 10 سنين مش قاعد بعيط على البنت اللي سابها من من, من 12 سنة يعني خلاص هو مارس حياته ونسي أصلا الشهوات ولما بيفتكر الواقع القديم هو أصلا ممكن يكون بيضحك يعني بيستغرب هو إزاي كان عايش هذه الحياة بل كثيرا ما يدعو في سجوده يا رب ما ترجعنيش الواقع ده تاني حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره وبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان فبيقعد فترة فبيدخل بقى في الفجوة التانية ديت اللي بسبب بقى الفتور بسبب واقع التلاجة بسبب فتنة مستمرة بسبب خلافات بسبب شبهات ويفضل في الوضع ده فترة طويلة بيحتاج قرار تاني أصعب من القرار الأول يعني يعني معلش هو ايه أنا- ال- المواجهه هي الحل يعني انت محتاج تواجه ده يعني الشخص اللي بيمر بالازمه دي محتاج يقف مع نفسه ويواجه نفسه مش معنى ان انا بقالي فتره ملتزم او بفهم في الدين او بعرف اتكلم الكلام اللي انت بتقوله او بعرف ادي درس علم او بعرف اكتب كتاب او بعرف انا بفهم في الدين كويس جدا ده بيعمل اشكال ده بيعمل ممانعه اصلا ده بيعمل مقاومه ان هو يقبل الوعظ لان يعني اي كلام انت بتقوله هو عارفه يعني اي كلام بتحاول تقوله هو سمعه قبل كده هو كان بيقوله فهو واقف في النص محتاج قرار ومحتاج يدرس الوضع اللي هو فيه ايه اللي جابه في المنطقه دي يعني ايه اللي خلى الفيشه تتشال ايه اللي خلى الروح تنطفئ يقعد يفكر هل بسبب واقع الثلاجه اللي انا عايش فيه هل بسبب فتنه طويله هل بسبب ان انا اتعرضت للخلافات فعلا هل بسبب أقعد بقى. هل بسبب ان هو عاش خلافات مش قد ممكن يكون سبب وده نسيت اقوله في الاول انه كان عنده طموح عالي جدا وكان مثالي في تصوراته يعني هو لما التزم اتعرض لخطاب عالي وفي نوع من المبالغات فعنده حماس عالي جدا فكان راسم لنفسه صورة من الإنجاز الديني غلط هو كان فاهم أصلا فكرة النجاح والإنجاز الديني غلط كان راسم لنفسه صورة سوبرمان في الدنيا وفي الدين يعني هو أول ما عايز يحقق نموذج أعلى حاجة في الدين وأعلى حاجة في الدنيا وقاعد بيسمع خطابات عالية جدا سواء دينية أو خطابات دنيوية وإنك أنت لازم تحقق حلمك ولازم يبقى عندك تهاف دريم وترجع الدريم ده ترجع تحققه وتخش في الموال ده و... وده في الدنيا وفي الدين فداخل أصلا بتصور مثالي هو مش صعب جدا جدا يعني ندرة من البشر اللي بيعرفوا يحققوه عامل زي شخص مثلا انت عايز تسخنه على الرياضه ففرجته على صور ابطال كمال الاجسام يعني احيانا شخص هو ضايع فانت عايز تكلمه مثلا فجبت له ايه كان فلان من السلف ظل أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني كان بي- بوضوء العشاء مش بيحافظ على الوضوء يعني كان بيصلي قيام ليل من العشاء للفجر يعني يعني مش كان بيخرج يتفسح وما بياخدش وضوء لا يعني كان بيصلي قيام ليل يقول لك ايه هو طبعا ما بيصليش اصلا الفروض تقول له فلان قاعد مش عارف 40 سنة يصلي في الصف الأول تكبيرة الإحرام وفي يوم فاتته تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام دي اللي هي إيه؟ أنت متخيل؟ هو قاعد بيتعرض لإيه؟ حاجة ضخمة فهو يبدأ إيه؟ أنا قررت إن أنا إيه؟ ألحق بهؤلاء و- وبقى إيه يقول له آه أبو مسلم الخولاني كان بيضرب رجله يقول والله لنزحمنهم على الحوض أنا كمان هعمل كده هيسخن هو ما مش فاهم ان اللي محتاج آه، مثالية ماشي في تصور الهدف لكن محتاج واقعية في تصور الطريق يعني ده هدف الهدف ده ممكن تحطه كمان عشر سنين على فكرة يعني مش آه، الهدف ده ممكن تحط مش آه، علو الهمة في الدين مطلوب لكن احيانا بيكون طمع احيانا ما بيكونش علو همة يعني احيانا يقول لك ايه انا عايز ابقى زي صورة الشيخ فلان شفت الشيخ فلان كده لما الناس عماله تساله وهو ما يعبرهمش وما يردش عليهم شوف يا اخي انا عايز ابقى كده آه، انا عايز الناس تبعت لي على الواتس واعمل سين وما اردش عليهم آه، انا أنا- يعني احساس انا عايز اجربه آه، احساس ان انا اقول له إيه، المساله فيها خلاف دي يعني هموت واقولها آه، يعني انا عايز قبل ما اموت آه، اقولها بثقه ابقى عارف ان يعني هو احيانا بيكون حاله من ايه انه بيشتهي ان انا أ- اناظر إيه، مثلا اسلام البحيري واهرسه واحط عليه فاحيانا بيكون هو ممكن يكون فعلا علو همه وصدقه واحيانا يكون طمع مش عايز يدفع ثمن ده لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه لقاء الشيء غير تمنيه يعني هو كان بيتمنى الموت لما بدأ يلاقي الصعوبات ايه ده ايه ده انا ما كنتش م... كنتش متصور ان انا هم قالوا لي انك هتروح تجاهد هتيجي طلقه في قلبك هتبتسم وتموت كده وخلاص والموضوع وخلصت وشهيد وتتصور وبتاع واخر بوست كتبه اللهم ارزقنا الشهاده يعني انا كنت متصور ده في بقى سفر وجهاد واسر وايه ده يا جماعه انا مش او حتى في طلب العلم هو بيبقى دايما ايه عنده مثاليه فما بيتصدم يقوم سايب الطريق لا ده يعني قصدي إيه؟ ان القرار التاني ده مش مجرد فقط هو عزيمه فقط لا هو ممكن محتاج فيه حاجات يفهمها يعني القرار التاني اللي محتاج يعني مثلا سيدنا كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك اخذ قرارات كتير في حياته لكن جه مثلا وشهد بيعه العقبه وجه في غزوه تبوك ما اخذش قرار الخروج تخلف قاعد متردد وفي درس كامل او درسين في في قصه شرح كعب سيدنا كعب الملك والثلاثه اللي تخلفوا عن الغزو تبوك الشاهد السريع اللي عايز اقوله ان سيدنا كعب ما خدش قرار الخروج وتخلف عن الغزو عوقب 50 ليله ما حدش بيكلمه اثناء ده كان محتاج ياخد قرار الاستمرار ان مهما حصل مهما الناس آه، ع- آه، امتنعت عن كلامه مهما تعرض لفتن ان هو يستمر انه يصبر ويصابر ذلك في نص ال- الازمه لما جات له رساله من ملك غسان يعني شوف ازاي اهل الباطل بيقتنسوا يقتنسوا الكوادر الدينيه واحنا بنهدمهم يعني شوفوا عنده يعني ملك غسان يبعت حد من التجار يسال فين كعب بن مالك ده متابعين الاخبار وفاهمين ان ده شخص مهم وان ان ده يقع ان ده يفتن هيوقع كذا حد عارفين لما يقول لك السياسه الامريكيه كانت زمان تعرض آه، مليون مثلا دولار للي هيقتل المجاهد الفلاني بعدين قال لك طب وليه احنا نعرض مليون دولار على المجاهد الفلاني نفسه يبقى اعمل لو سبت الجهاد احنا نديك وجايز يقبل هو الشيطان ما بي... الشيطان على فكره ما بيقاسش بيجرب يعني ما تتصورش ان الشيطان مش هيجرب مش معنى ان انت صليت قيام ليل انه مش هيجي يجرب معاك معصيه بعيده عن ذهنك لا هيجرب عادي جربها مع غيرك ووقع لما ي... لما المجاهد الفلاني ياخد المليون دولار هو هنا بينهار وكل العزيمه بتنهار لكن لما يقتل بيصبح رمز فبيحيي اصلا نفوس اخرى ففكره اسقاط الكوادر دي فكره خطيره جدا بيلعب عليها دايما اهل الباطل فبقى تسال عن كعب بن مالك وجاي واحد بيسال مالك غسان وبعدين بعت له رساله ومتابع الاخبار دي. على طول في مراكز دراسات بترصد اللي بيحصل في واقع المسلمين قال له انا قد بلغنا الرجاله بتوعي جواسيس السوق انا قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك احنا عارفين ان انت بتمر بازمه واحنا ما يرضوناش ان انت تمر بازمه احنا ن- ناس جدعان الحق بنا نواسك مخلص يعني تحس إنه الحق بنا نواسك سيدنا كعب بن مالك عمل ايه ممكن شخص فعلا زي ما كنت قلت في الدرس يعتبر إن دي انفراجه سجدة شكر ربنا ما ضيعنيش ويروح لمالك غسان لا هو سيدنا كعب فهم ان هنا الفترة دي دي فترة محتاجة مصابرة عشان يخرج منها فترة وقعك اللي في النص دي الخروج منها محتاج فهم فهم المرحلة اللي انت فيها دي المرحلة اللي أنا فيها دي سببها ايه يعني الكمون اللي انا بمر بيه ده هل سبب يعني احيانا برضو مثال تاني عشان قصدي ان كلمة القرار التاني مش مجرد انك تدوس بنزين مثال تاني بعض الصحابة لما تخلفوا عن الهجرة تأخروا في الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة وجم يهاجروا معاهم فتمسك بهم النساء والصبيان مراته وعياله هتهاجر وتسيبنا لمين مش هينفع طب هاجروا معانا لا ما انا عايز اقعد هنا مع وسط عيلتي ووسط ارضي ومش هسيب كده فضعف فقعد معاهم ما رضاش يهاجر فين لما بدا الاسلام ينتشر وينتصر اما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم فبعد ما هاجر فوجئ ان الصحابه اللي سبقوه وهاجروا سبقوه في كل حاجه في الدين في الإيمان في العلم في البذل في المجاهدة سبقوا فكادوا زي ما الراوي بيقول كادوا أن يفتكوا بهم اللي هو إيه كان عايز يقتل مراته وعياله لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التغابن بعد ما قلنا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ربنا قال إيه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا من أكثر الآيات اللي جاء فيها العفو ثلاث أوصاف لل, لل للعفو الصفح والمغفرة لأن أحيانا لما بتيجي تشعر بالأزمة ممكن تاخد رد فعل مش صح يعني إيه أنا مثلا ركزوا معايا في النقطة دي أنا حاسس إن من من الوضع السبب اللي أنا فيه حالة الكمون اللي أنا فيها دي إن بقى في عواميد أسمنت في حياتي بقى في شغل بقى في زوجة بقى في عيال بقى في كذا وعايز أتحرر من القيود دي مش الحل إنك تولع في كل ده ولا الحل إنك تستسلم أعمل إيه الحياة بقت كده لا يعني محتاج مجاهدة وحكمة وتدرج زي ما وقعت بتدرج مش لازم يكون الحل زرار تدوس عليه يطلعك لا هو مجاهدة هو قرار ان انت لن ترضى بهذه الحالة وده القرار الثاني انا سأجاهد لأخرج من هذه الحالة عن طريق بقى بحث عن بيئة الإيمان القديمة عن طريق التعرض والنور الأول اللي أنت تعرضت له عن طريق دراسة سبب اللي وقعك في الفتنة وتخرج منها عن طريق البعد عن الواقع اللي وقعك في ده التعرض للخلاف الكتير فتبعد عن الواقع ده المهم انك محتاج تاخد عن طريق ان اللي سافر محتاج ياخد قرار ويرجع وياخد الموضوع وخلاص والموضوع انتهى انا خلاص حققت الهدف بتاعي الموضوع انتهى انا هرجع تاني ان هو محتاج يبحث ايه القرار المهم في قرار ان الشخص مثلا اللي اتكلمنا عنه اللي تصدر ومتصدر في الدين وواقع في كبائر محتاج يتوقف عن هذا التصدر ده قرار تقيل جدا على نفسه مثلا ان شخص يكون متصدر ربنا يحفظنا جميعا يكون متصدر كداعيه او غير ذلك وبيوجه الناس او متصدر كنخبه اسلاميه ايا كان هو ايه نوع التصدر واقع في كبيره والكبائر عماله تزداد وهو حاسس بنوع من النفاق ده محتاج يقف يفكر ما يستبرئش الوضع احيانا يعني بيخاطب يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم بيحصل حاله من الاغترار مش معنى ان هي مستوره ان هي هتفضل كده ما تستمرئش الوضع الله سبحانه وتعالى سترك لتتوب مش لتستمر على هذه الحاله مش لتبارز الله سبحانه وتعالى بهذه الكبائر فاحيانا بيكون القرار صعب بس لازم يتاخد احيانا بيكون القرار مر انك تاخده يعني احيانا بيكون انك محتاج تتوقف مع نفسك وقفه وصعوبه الوقفه دي ان الشخص زي ما قلت هو اصلا ممكن يكون عارف الحلول بس مش قادر يطبقها يعني لو جه حد يكلمه يقول له يا اخي انا انصحك تعمل كذا يا عم انا كنت بقول ده اصلا فالشاهد ان القرار ممكن يكون عزيمه ممكن يكون انتقال من بيئة لبيئة ممكن يكون زي ما قلت تغيير التصورات هو كان متصور النجاح أو الإنجاز الديني كان راسم تصور وده نعرف ناس يعني مش قليل يعني عدد مش قليل وقع بسبب التصورات والمثالية عن الدين يعني كان عايز راسم في ذهنه كده تصورات خيالية عن الدين ان هو سوبرمان في الدين هي اصلا فكرة السوبرمان دي يعني فكرة حديثة سواء يعني استقرت في عقول الشباب والأطفال و إن الإنسان مفيش أي حاجة تحد منه وإن أي حلم عنده ممكن يحققه طب وفين القدر؟ فإذا مسألة ان ازاي يفهم الحاله اللي يدرس الوضع اللي هو فيه هل هو بسبب تصورات خاطئه هل هو بسبب بيئه فاسده هل بسبب ان اللي حواليه فعلا مأثرين عليه هل بسبب انه محتاج ينتقل الى وضع صحي يستعيد فيه صحته ويجاهد هل يحط خطه للخروج من الازمه اللي هو فيها هل محتاج يسيب المكان فورا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال احفظ علينا صلاتنا وكانوا في الجهاد احفظ علينا صلاتنا وناموا فكلهم راح عليهم الفجر فما يقظهم إلا حر الشمس فأول لما النبي صلى الله عليه وسلم قام أول حاجة عملها قال تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة المكان اللي أصابك فيه الغفلة تحول عنه تقدر تتحول عن المكان تتحول عنه فورا ان انت قاعد في المكان اللي أصابتك فيه الغفلة هيظل يصيبك الغفلة تاني في نفس المكان فأحيانا لذلك الخطورة ايه بقى يعني لذلك دايما الوقاية خير من العلاج بلاش تبني حياتك غلط بلاش تعمل عواميد أسمنت غلط بلاش تسافر لأماكن من قبل ما تستشير بلاش تسافر قبل ما تفكر في دينك فكر في إيمانك كما تفكر في دنيتك فكر في دينك بلاش تبني حياتك يا ريت الشباب اللي لسه حياتهم ما, ما تقفلتش وبقى فيه ولسه عنده نوع من البراح بلاش يقفل حياته بنوع من الصعوبة بحيث انه لما يجي يتمنى بعد كده يعني في شخص لما تيجي تكلمه في الدين بيحس ان الحاجات الغلط المطلوب اللي يسيبها كتيرة قوي طب وليه ورطت نفسك التوريط ده كله يعني ليه تورط نفسك ايه انت ممكن تموت في لحظه يوميا بنسمع عن حد مات فجاه وشباب يعني ايه اللي في الدنيا يستحق انك تموت وانت ما عشتش اجمل ما في الدين اصلا او انك تلقى الله سبحانه وتعالى ولم تعرف شيء عن هذا الدين العظيم الذي انزله الله من فوق سبع سماوات واصطفاه الله لنا يعني لما تسمع يعني آية زي دي ما بتهزش قلبك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربنا ارتضى لنا الإسلام ربنا بيقول تعرف الله سبحانه وتعالى الجبار القهار الجميل المتعال الرحيم ارتضى لنا دين ونزله لنا عشان نحافظ عليه احنا نجاهد عشان احنا نسيبه كده نفرط فيه ايه اللي يستاهل اصلا ما تفكرش حتى تعمل حاجة للدين فليه تورط نفسك ليه تبني عواميد غلط في حياتك جوازات غلط يعني اما حد بيدخل جوازة ما بيسألش ما فيش اي تناسب لا ديني ولا دنيوي شغل يصرفوا فجأة عن بيئة الإيمان طب ما تتريث أنا مش بتكلم على حالات الاضطرار بتكلم على حالات الاختيار يعني طالما عندك القدرة انك تختار استنى ما تتعجلش لكن انت مضطر خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك في أي مكان كنت إن شاء الله طالما أنت اضطريت إنسان ممكن يقع في الأسر ويحفظ الله عليه دينه يعني القضية وتكون محتسب وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أنا أتكلم إن في أحيانا حالة من حالات الاختيار يتعجل فيها الإنسان فيختار اختيارات دنيوية تصرفه عن بيت الإيمان يعني أغلب يعني أهم اختيارين في حياة الإنسان الجواز والشغل هو محتاج يتأنى أنا بتكلم على الشخص اللي عايز يعيش مرحلة الصلاح والإصلاح هو بخاطب ده دلوقتي أو اللي عاشه وقع في النص طيب أنا كنت قلت لكم برضو إن من الوسائل اللي ممكن يخرج بيها من الحالة دي شيء غريب شوية ممكن نسميه فقه النزول احنا كده بقالنا قد ايه؟ ساعة؟ طيب خلاص أختم دي مع إن أنا يعني كان في نقطة تانية لا مش هينفع تبقى درس لوحده احنا كده طيب الله المستعان فقه النزول عبارة عن ايه اللي هو اشبه بالتصحيح التصورات يعني مثلا انا كنت متصور نفسي في الدين وظيفتي كذا وكذا وكذا وكذا بعدين لقيت نفسي ان انا عندي احتياجات دنيوية مش قادر اعمل كل ده في الدين او اكتشفت ان الحاجات اللي انا اخترتها في الدين تقيلة عليا مش قادر انا مش هقدر اعمل ده في الدين الإشكال اللي بيحصل إيه؟ إن إيه يعني إحنا بنفكر إزاي؟ بنفكر اللي هو قاعدة برضه موجودة في الطب اللي هو أول أور نون يعني يقول لك إيه؟ يا هبقى ملتزم كويس يا هبيع القضية تماما. طب هو ما ينفعش تنزل خطوة واحدة؟ يعني ما ينفعش أنت اكتشفت إن الموضوع ده تقيل عليك في الدين، ما يعرفش ما تعرفش تنزل سلمة واحدة بس. يعني ما تعرفش لما تيجي تنزل في الدين تشيل حتة بس من الدين التقيل اللي عليك وتعمل بقى تنزل سلمة واحدة؟ يعني في أحيانا ان فقه النزول اه المكان ده انا اكتشفت وابقى صريح مع نفسي انا ما عنديش الامكانيات دي انا تعرضت يعني مثلا خلينا نقول آه، ت- كتقسيمه مش مش تقسيمه حاده يعني تقسيمه فيها نوع من المرونه شويه ان في واحد بيفكر فكر تغيير العام وبعد كده في واحد بيفكر فكر الثغر واحد بيفكر فكر الصلاح خلينا لو افترضنا ان دي ثلاث مراحل من التفكير اعلى مرحله اللي الشخص اللي عايز يعمل تغيير عام في الواقع الاسلامي بيحلم بده فاكتشف انه مش قادر ما عندوش الامكانيه لده اكتشف ان الواقع صعب خلافات كبيره والادوات اللي محتاج يحصلها صعبه والواقع اللي صار ضاغط عليه و... وامكانيات مش مس... اكتشف ده ما يبيعش القضيه لا ينزل يختار صخر خلاص انا طلعت ان انا مش قد التفكير الكبير ده انا هختار حاجه اتقنها واحافظ عليها اي حاجه انا هحفظ قران هتقنه واحفظه انا آه، هحفظ قران بقراءه العشر وهحفظ الاطفال انا هتعلم علم واعلمه للناس انا هعمل في الدعوه الى الله يعني انا هختار ثغر ثغر اصلاحي دلوقتي مش بتكلمها ثغر اصلاحي يؤدي الى اصلاح دين الناس يعني الثغر الاصلاحي ده بيعتمد على بناء النفس واعطاء ده للاخر بعد ما ما عدتش قادر افكر في الافكار الكبيره فبالتالي هبتعد على- عن الناس اللي بتتكلم في الكلام الكبير والكلام العام ده انا مش عايز اسمعه لان ده خلاص بيأثر على نفسيتي انا هرتبط بالناس اللي زيي فتلاقيه مستريح نفسيا لما بيشتغل مع الناس اللي في الثغر بتاعنا شخص قرر يذاكر الفقه الشافعي ويتقنه ويشرحه للناس جميل تعرف بقى على بتوع الفقه الشافعي واعرف ان انت اخترت ده ما تجيش توتر نفسك كل شويه انت د- درست امكانياتك واكتشفت ان انت مش قادر تعمل اكتر من كده خلاص اكتشفت طبعا هو في اعلى من كده بس خلاص انا مش قادر اكتشفت ان انا هقدر ادي في الدين مع الانشغال الدنيوي اللي انا فيه هقدر ادي من اسبوعي كذا من الوقت جميل الوقت ده ما تهزرش فيه بقى ضياع الوقت من الوقت نعمتان مغبون فيهما ده مش حديث ده كلمه مشهوره لكن الحديث والافضل ان احنا نقول الحديث في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ بلاش بلاش اللهو اللي احنا فيه ده يعني بلاش حاله ال- يعني انا اتذكر قبل الالتزام الواحد كان عنده وقت انه يذاكر وعنده وقت ان هو يعني ايه ي- ينطلق يعني يعني. فجينا التزمنا فاول لما جينا نلتزم لقيت واحد صاحبي يقول لي ايه طب هنجيب وقت للدين منين؟ طب امال احنا كنا جايبين وقت للساعه منين؟ مش فاهم يعني احيانا بنستخسر ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله دايما بت... في سبيل الله بتبقى تقيله يعني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلتم ليه الحاجة اللي بتطلع من ربنا تقيلة؟ يعني ليه ليه تسيبها تقيلة؟ جاهد نفسك فالشاهد انت بتدرس اسبوعك اكتشفت ان انت طموحك الديني مش متناسب مع الوقت المتاح ليك زق حاجات في الدين اضغط على نومك اضغط على خروجاتك اضغط على الوقت اللي بتضيعه اضغط خلاص طالما في حاجات مش قادر تضغط عليها في اعمالك الدنيويه زق حاجات تانية فضي مساحه اعرف ان الحياه بطبيعتها ولما هتتجوز وتشتغل هتعرف ده ان الحياه بطبيعتها اي مساحه فراغ في حياتك هتلاقي على طول حد بي- بيهجم عليها هتلاقي اي مصيبه بتهجم عليها ما بت- يعني مفيش حته في حياتك بتبقى فاضيه كده انت بتحاول تفضي مساحه وتحط حاجه في الدين يعني عارف عارف قبل ما تقعد تزق كده وتقوم عامل ايه بس خلاص انا ارتبطت هنا في حاجه في الدين هنا في محافظ بيجي لي البيت لا انا بروح اجباري بتلزم نفسك بعمل من اعمال الدين لانك لو سبت كده خلاص هتضيع التيارات الجارفه في الدنيا صعبه جدا جدا فوق ما تتخيل معاش طبعا ده بالاضافه للشهوات والشبهات لكن مساله تحصيل الدنيا صعبه وانك تحافظ على نيتك وعلى انك ما تاكلش من حرام و و- وتحافظ على ده محتاج زاد ايماني عالي فبالتالي انت الفكر بقى اللي كنت بتفكر فيه الكبير ده نزلت لفكر آه، استغفر مش قادر دلوقتي اعمل حاجه اياك ان تترك الصلاح اقل شيء اياك تبعد عن قيام الليل ده قيام الليل ده ده مفتاح البدايه اللي ما ينفعش تنزل تحته يعني دي البدايه بتاعت الصحابه دي ما ينفعش تنزل تحتها يعني لو انت بقالك فتره كل حاجه واقفه رجع قيام الليل يعني قرار رجوعك الاول كل اللي انا قلته مش موجود ارجع لقيام الليل بس اعتبره شيء مقدس يعني اتعامل مع قيام الليل ده ان ده انقاذ ده جهاز التنفس الصناعي اللي انت لو شلت من عليه تموت يعني تعامل مع قيام الليل ده انه شيء يعني إن- عبادة انقاذ ليك يعني بلاش تتعامل مع طبعا هو اقامة الفروض ده- لكن اقصد ان عبادة قيام الليل مع انك تترنم في كتاب بكتاب الله سبحانه وتعالى في وقت خالي وتحاول تعيش هذه المعاني لو انت عملت ده صح كل حاجة هترجع ان شاء الله وهتبصر انت مش ماشي في الطريق لوحدك اللي ماشي بيبحث عن مراد ربنا معاه معية الله سيبك من اللي انا بقوله ده كل اللي انا بقوله ده ممكن يطلع غلط اصلا الصادق بيصل انا ممكن تسجيل حد يقول لك افكار غلط انت معاك معية الله لو انت صادق وعايز توصل وربنا هيبصرك ايه الانفع ليك وتختار ازاي اختيارات في حياتك بلاش حاله الشلل اللي بتجيلك اختار ايه وما اعرفش اعمل ايه وممكن اضيع هو انت انت انت في الهوا في اين الله ربنا مش هيسيبك ابدا حتى لو اخترت اختيارات غلط لو انت صادق لن يضيعك الله سبحانه وتعالى فانت لازم تستحضر هذه المعاني المعاني دي محتاج تجيبها من القيم دي يبقى اذا اللي مش قادر يتحرك بفكر التغيير يركز بفكره الثغر وما يشتتش نفسه مش قادر يرجع ينزل لقيام الليل طبعا عبادات الصلاح كتير بقى صحب الصلاة حضور الدروس المواعظ إقامة الفروض لكن أنا بخص تحديدا طبعا لو عايز أضيف حاجة مع قيام الليل تبقى صحب الصلاح اترك أرضك فإنها أرض سوء فإنها أرض سوء وانطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فإذا معلش أنا طولت عليكم كان نفسي أتكلم أكتر من كده في الموضوع ده بس من كتر ما الواحد بيشوف هذه الأزمات في ناس ربنا يثبتنا جميعا افاضل وقطعوا شوط كبير في الطريق ثم توقفوا وهو كان بيتوقف تدريجيا ومش واخد باله لذلك اخر حاجه هنصحها لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه يعني ايه دين النصيحه الحديث ده ضخم من الاحاديث الضخمه للدين لله ورسوله وائمه المسلمين وعامته فللكتاب وائمه المسلمين وعامته انا مش بشرح بقى الحته دي جزء من دينك انك تنصح فلو انت لا تنصح يبقى جزء من دينك ناقص وجزء من دينك انك تنصح فلو انت لا تنصح جزء من دينك بينقص يعني الدين النصيحة فلما انت تكون لا تنصح محدش بينصحك يبقى اكيد جزء من دينك ناقص فتقول لي طب وانا اعمل ايه تعمل ايه عشان تنصح اولا اسمح ان الناس تنصح لك في واحد الناس واخده قرار ده مش هننصحه مش انت كلام ده مش هننصحه مش هجيش في حد مش هننصح لانه كل ما تيجي تنصحه يجادل ويرد خلاص يا عم انت فاهم خلاص قصه مشهوره قال له واحد بيقول للصديق يعني يا سلف اتعرف من ينصح قال اتعرف من يقبل واحد بيقول نصيحه اصلا فانك رقم واحد تسمح للاخرين تديهم فرصه ان هم ينصحوك ما تخوفش الناس ما تز... يعني ما تخليش الناس تاخد قرارات ان انت مش بتاع نصيحه رقم اثنين ما هو مين اللي هينصحك حط نفسك في بيئة تنصحك يعني حط نفسك في بيئة إيه يعني هو انت احيانا بتتعرض لنصايح غلط كتير انت لو سبت نفسك لأهل الفساد لأهل الدنيا ما طبيعي انك هتنصح غلط والنصايح دي بتعمل حمل عليك وبتخليك تقعد تفكر فيها وبتستهلك جزء من تفكيرك وطاقتك المفروض اصلا ما تفكرش فيها لان دي نصايح غلط فاحيانا مين اللي هينصحك يعني مين اللي هيصلي عليك في جنازتك هو الناس اللي انت عايش وسطهم فين صحبتك الصالحه اللي تنصحك يبقى اذا اسمح واضغط على نفسك واسمح للناس اللي هم ينصحوك رقم اثنين عرض نفسك لهذه البيئه اللي تنصحك اصلا يعني ما تنشغلش ماشي هو غلط وان فرق بين النصيحه والفضيحه وفرق بين اللي بينصحه واللي بيعيره والنصيحه على الملا فضيحه ما تشغلش بالك يعني خلاص هو غلطان بس ما تشغلش بالك انك تطلعه غلطان انشغل بيه رحم الله امرا اهدى الي عيوبي المؤمن مرآة أخيه تخيل حينما تغيب المرآة يعني تخيل حينما تغيب المرآة من حياتك هتبقى عايش ازاي يعني تخيل في المرآة اللي بت... يعني الجزء الخلفي من الإنسان هو ممكن محتاج مراية أو في في أج... في وشك في أجزاء في جسدك أنت لا ترى إلا في المرآة فحين أنت بت... ماشي وفي حاجات في صلب دينك ناقصة وأنت مش واخد بالك محتاج أخوك اللي هو مرآتك اللي بيقول لك مش واخد بالك فبيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عايز في كلام يعني المؤمن مرآة أخيه فاسمح لنفسك انك تنصح عرض نفسك انك تنصح بحيث لو وقعت في الفجوة دي تجد من ينصحك ويخرج بيك مرة أخرى إلى تعود إلى البذل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأن وأن يصرفنا يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا